مرض العصر الفتاك اللي ما بيميز بين غني وفقير متعلم أو جاهل رجل أو امرأة يعاني منه الشباب وكبار السن يعاني من سطوته اللي عايش بالشرق أو اللي عايش بالغرب أكيد عرفتوا إحنا بنتكلم عن الاكتئاب ما هي أعراضه مراحل تطوره وهل من حل موجود في كلام الله للتغلب عليه للرد على هذا السؤال وأسئلة أخرى معنا بالاستوديو وضيف الحلقة الدكتور الجراح وخادم الإنجيل المبارك أخ باسم أندريا أهلا وسهلا دكتور باسم اهلا بيك اساس اشرف ربي يبارك حياتك انا لما بكون عندي اكتئاب وبشوفك الاكتئاب بي- بيمشي خالص كلك ذوق ربي يباركك آه، شكرا آه، دكتور آه، باسم بدءا يعني يا ريت تعرف لنا ما هو الاكتئاب
الاكتئاب يعني هو الاكتئاب يعني واحد مكتئب يعني فسر الماضي يعني الماضي.
آه اض- اضطراب مزاجي يعني المزاج بتاعي انا مضطرب بس بحاله مستمره مهم.
ومصاحب ليه حزن وفقدان الاهتمام وشعور بالذنب و- ويعني فقدان بعدم قيمة النفس أو الذات كل دي حاجات تدخل عدم تحت- رغبة في الحياة عدم رغبة في الحياة عدم رغبة في ممارسة الأمور الطبيعية في حياتي كده نقدر نقول الواحد ده يعني مكتئب مكتئب ف- زعلان متضايق يعني الانسان ممكن يحزن بس مثل ما حكيت انه ال- الحزن المستمر يعني صاحي حزين او من غير سبب المزاج يعني مضطرب وحزن واكتئاب وضيق مهم.
وعدم المقدرة على ممارسة حتى الأمور الطبيعية بس لفترة مستمرة طب ممكن تميز لنا ما بين الاكتئاب النفسي والاكتئاب العضوي انا صح بحكي المفردات في الطب الاكتئاب المرضي والغير مرضي المرضي او الغير مرضي بصراحة السؤال ده مهم جدا جدا لأن كتار بيكون عندهم اكتئاب مرضي واللي هو الاكتئاب المرضي ده ما هوش جنون يعني مش واحد بقى م- مجنون يعني آه، كل الحكاية إنه في إفراز زائد في المخ عنده هرمونات ه- هرمونات او يعني اه ماده كيميائيه بتفرز في المخ بسبب له اله- هذه المشاكل هذا الشخص لابد ان احنا حتى كخدام وكناس مؤمنين في الكنائس نعرف لا, لا لازم يعني يكون عندنا بصيره ان احنا نميزه لانه اه اوعظ في الشخص ده وهات له ايات من هنا للصبح دون ان يتلقى هذا ال- ال- الشخص مشوره من طبيب نفساني و وياخذ علاج دواء يعني ميديسن آه، مع احترامي طبعا ل- لكل الخدام والقصوص والصلاه وكل وده شيء مهم لكن الى جانب كده لابد ان احنا نميز عشان نقدر ننصح الشخص ده انه ياخذ علاج بمعرفه طبيب متخصص ولا لا فاحنا بننصح انه يعني يرجى مراجعه طبيبك الخاص آه، في هاي الحلقه في حالات معينه يا يعني مش كل واحد م- متضايق من حاجه او عنده مشكله يروح لطبيب نفساني مهم.
لا في امور كتيره تنفع فيها المشوره ت- ينفع فيها ك- كلمه الله بس لما اخ باسم لما بيكون chemical imbalance يعني, يعني- يعني كيميائيه المخ فيها شيء غلط هنا لابد من تدخل هنا- آه، طبي و- وهذا يعني قد يكون مثل مريض السكر اللي عنده مشكله بالانسولين افرازات الانسولين الغده الغده ليه احنا بنقبل ان لما الغده يكون افرازها زايد او افرازها ناقص بنروح لدكتور بتاع الغدد الصماء او صح.
صح. ليه صح آه، ليه Thyroid.
ليه خصوصا في الوسط الشرقي يعني ليه لا نقبل ان واحد يروح ياخد برشامه كل ليله تظبط له الكيمياء بتاعت مخه اذا لزم الامر وهذا إذا اللي لزم بيحدده الأمر.
الطبيب او انا من ه- من خلال هذه الحلقه ممكن مم.
القي بعض الضوء تفضل.
بعض نعم.
الضوء مش كل ال- يعني مش كل المعلومات امتى اقول ان دي حاله مرضيه تستدعي اه هنصلي واه هناخد مشوره الرب وه- وهناخد ايات تشجعنا الى جانب ذلك ايه المانع ان احنا استشير طبيب نفساني واخد علاج فيعني م- آه، مره قال احدهم وصححني آه، دكتور آه، باسم انت حضرتك طبيب انا مهندس وقسيس آه، لكن قال دائما الاكتئاب بيكون مناسب مع حجم الخساره او ال- او المسبب يعني مثلا شخص مات له احد صح انتقل عزيز عليه فالكتاب المقدس بيحكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم يعني انت تحزن بس مو بالمستوى للناس اللي ما عندهم رجاء فهذا شيء طبيعي ومبرر ويمكن بخلافه لو انا ما حزنت في شيء غلط يعني there is something wrong روعه صح روعه بس لما الحزن حاجه مسببه لي حزن حاجه موقف يسبب لي اكتئاب انا هكتئب لازم لكن مش لا.
حتمادى وادخل في حاله مرضيه بس مش اقعد سنتين و...
مثلا.
و... وثلاث سنين عشان كده انا عايز القي الضوء بسرعه على اتفضل.
بعض الاعراض الا اذا ظهرت وظهر مجموعه منها مش واحد بس ولفتره مستمره هنا يعني يرجى مراجعه الطبيب يرجى مراجعه الطبيب او اذا الخادم شايف الح- الحاجه دي في ال- في الشخص اللي بيخدمه يصلي معاه كل حاجه ويجيب له ايات لكن كمان برضه ينصح بان يعني هذا الشخص يروح لطبيب وده مش عيب وده مش عكس الايمان صح.
وده مش دليل ان هذا الشخص يعني ايمانه قليل او كده زي ما حضرتك تفضلت زي ما الغده زي السكر زي, زي حاجه كوليسترول ال- فمثلا آه تلاقي المكتئب ممكن ينام نوم كتير جدا او يقلق شايف يعني ممكن آه لانه مكتئب ينام بال 15 ساعه ه- هروب من الواقع اللي عايش فيه و- اه وح- وحشر حضرتك امتى هيحصل كده وامتى هيحصل كده في واحد تاني ما يجيلهوش نوم لانه بيفكر وبيقلق لفترات طويله واحد لما يكون مكتئب ياكل كميات رهيبه من الاكل لغايه ما يبقى سمين و...
واحد ثاني نفسه مسدوده نفسه مسدوده طب ده طبقا لايه وده طبقا لايه بسرعه الجهاز العصبي عندنا اسمه autonomic nervous system تمام ينقسم الى قسمين sympathetic و parasympathetic يعني الإرادي.
سمبساوي سمبساوي ولا سمبساوي الارادي واللا ارادي يا ولا- تقريباً كده.
OK فالمفروض دول فيهم ات- ات- اتزان ما بينهم ما بين بعض يعني ده قد ده لكن في ناس الجهاز السمبساوي عندهم انشط جهاز الانفعال تمام آه، دول ما يناموش وما ياكلوش اللي عنده الباراسمبساوي هو الاقوى ينام بال 15 ساعه و... آه، وياكل كتير واحيانا انه آه، ال- بتاع الباراسمبساوي اللي هو بياكل ك- كتير وينام يقول لك شايف السلام الالهي اللي ربنا مديهولي يا عم ده انت مكتئب صح ويدين يقول ايه ده انت مش جالك نوم ده انا بكره عندي قضيه مش عارف يمكن اتحبس فيها ثلاث سنين فبيضل قلق وبنام لغايه ان انا حتى ما رحتش مع... لا لا اللي بتاع الب- البارس البساوي ينقي يفش غلبه في النوم صح ده مكتئب وده مكتئب فاذا اذا لينا تختلف الاعراض صح تختلف الأعراض.
اما نوم رهيب او عد او او قلق طيب اكل كتير جدا او عدم اكل او عدم اكل آه ارهاق و- ويقول لك مرهق تعبان جدا ما عنديش اي طاقه اني امارس حتى اموري الطبيعيه الحياه مش قادر يروح الشغل مش قادر يذاكر مش قادر ي- يتعامل مع اولاده او ع- او او, أو مع مراته هايك يا آه عنده سرعه غضب آه آه عنده فقد الشعور بالمتعه ولا حاجه حتى في الامور بتفرح.
الطبيعيه تبسط.
تفرحه حتى احيان كتيره الازواج والزوجات يشكو انه يعني العلاقه الحميمه مش موجوده علشان ما بن- ما عنديش اي نوع من الرغبه لممارسه اموري حتى الطبيعيه اعراض انتحاريه او آه، suicidal thoughts بالظبط التفكير في الموت والانتحار يأس كامل من آه، ميول عدوانية يأس كامل عايز انتحر عايز اموت واجريسفنس و- وعنف و- وميول عدوانية و- وعزلة تامة مش عايز اشوف حد يعني كل ه- هذه يعني ه- هاي الأعراض اعراض الأعراض.
الشخص المكتئب لو طيب، اجتمعت او اجتمعوا منها خمسة او ستة من اصل لمده لمده طويله تزيد عن اسبوعين بصفه مستمره آه ولا سيما لما يكون ما فيش حاجه بت... آه، م- إيه- طب ايه ما في- المشكله ما في عندك؟
مسبب حقيقي ما في مسبب يبقى هنا ما اكتئاب مرضي أ- اقرب اني انا استشير طبيب نفساني مم. طيب آه، دكتور باسم بشكل سريع يعني لماذا اخذنا الجانب الطبي شويه نركز على الجانب الروحي ايضا لماذا او ليش ابليس يحاربنا بالاكتئاب بالذات عشان الشخص المكتئب ليس له مقدره عم... على عمل اي شيء حتى روحي او او او انساني يعني وبالتالي ف- فقد قدرته فقد قدرته على انه يبقى ايجابي صح وانا بعتقد كمان تاني انه لو في مؤمن مكتئب هيكون سبب عصره مم. ممكن صح لاني الناس مش بقول لك شوف المؤمنين ايوه بالظبط يعني تخيل واحد مثلا مكتئب كده وعايز يبشر لما تيجي للمسيح هيفرحك يقول له ما هو واضح ده المسيح فيه الفرح الحقيقي يا حبيبي يا حبيبي طب فكها شويه آه.
يبقى انت اكتئبت ولو حبيت انت تتكلم عن المسيح انت هتبقى سبب عصر الرسول بطرس يقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم عشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس تيموثاوس الثانية صح واحد آية سبعة قال له لأن الله لم يعطينا روح الفشل بروح بل روح القوة والمحبة والنصر والنصر ال- الشيطان يضرب المؤمن بالاكتئاب يخليه مش قادر يعمل أي شيء ويخليه سبب عصر ويسلبوا فرحه وفرح الرب هو قوتنا فبالتالي مثل ما حكيت انه انا ببطل بكون قوي ببطل افقد قدرتي ببطل بكون مؤثر هاليوم آه، وفعال ضد مملكة ابليس ومملكة الشر فيعني قد اقتنصنا ابليس لارادته خلاص وللأسف أحيانا الناس يروحن الأمور أمم.
يقول لك يعني احنا لازم نحزن ولازم نكتئب و...
وم- و... وفي الع- فاكرين و- الحزن و... وفي تقوى.
العباده وفي العباده كانت تلاقيه مكشر كده أمم.
مكشر تقوى ومخافة و...
مره واحد دخل مع باباه كنيسه فلقى ناس مكتئبين كده قال له بابا الناس دول عندهم مشكله مع ربنا ولا ايه؟ اعبدوا الرب بفرح ادخلوا الى حضرته بترنم صح.
فلو اصيب المؤمن مؤمن باكتئاب ووصل الى اكتئاب مرضي لا قادر يعمل حاجه وهيكون بسبب عصر الاخرين طيب آه، اخبار سم يعني هل موجود في الكتاب المقدس ناس عانت من الاكتئاب بشكل افضل خليني اسالك السؤال يعني هل الاكتئاب فقط يصيب غير المؤمن ولا والمؤمن محصن ولا حتى المؤمن او رجال الله او انبياء الله ممكن حقيقه يصابوا بالاكتئاب
طبعا في الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت في البدايه لو في سبب بيسبب اكتئاب وانا ما اكتئبتش يبقى انا ما عنديش اي نوع من الاحساس والمشاعر اه فيعني انا قدامي ناس كتيره أ- اجيب لحضرتك مثلا بولس في ثلاثه مواقف آه، قال انه مكتئب وقال ان في سبب الاكتئاب لكن شفت انه يكون عنده رجاء و... و... وثقه في الرب آه، اقرا حضرتك في كورنثوس الثانيه اصحاح واحد ايه 8 بيقول فاننا لا نريد ان تجهلوا ايها الاخوه من جهه ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا ووصل إلى درجة اليأس من الحياة لكن بعد كده كمل قال ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات الذي نجانا وبعدين يقول الذي ينجي ولا نثق أنه سينجي سينجي.
بص للماضي كان من ظروف صعبة ربنا نجاه وينجي أيضا ليا ثقة إنه ينجي وبعدين قال كمان أنا ليا ثقة إنه هينجي كمان أيضا نفس الرسالة أصحاح أربعة نفس الص- الرسالة أصحاح أربعة كورنثوس الاولى كورنثوس أولى كورنثوس الأولى لا كورنثوس الثانية الثانيه آه، آه، أربعة ابتداء من آية سبعة ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية لكي ليكون ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين في أمور بتدعو إلى الاكتئاب لكن أنا ما وصلتش إلى الضيق اللي يخليني ما أقدرش أمارس خدمتي وأمارس أموري الخاصة أصحاح سبعة آية خمسة كلام جميل جدا جدا جدا آه بيقول كده آه في أصحاح سبعة من نفس الرسالة والآية خمسة آه لأننا لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء في كل شيء شفت بقى زي مكتئبين في كل شيء لكن شوف الكلام الحلو اللي اتمنى المشاهد يكون زي تيتوس يقول كده لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس ضغوط الخدمة وضغوط وم- و- و- وسفريات وتعب وخصومات من الداخل وحروب من الخارج وصل الاكتئاب أول ما جه تيتوس يا رب أكون أنا تيتوس عزانا فرحنا خلصت المشكلة وانتهى الاكتئاب لما جه تيتوس تيتوس.
فده مؤمن تقي خادم للرب رسول مر بظروف اكتئاب لكن كان ليه ثقة في الله وربنا استخدم كمان مؤمنين في انه يطلع من الضيقة دكتور باسم هو حقيقة في يعني أمثلة أكبر بالكتاب المقدس يعني في إيليا مثلا اللي طلب الموت لنفسه في يونان قال له ارموني في البحر في يونان آه، اللي اكتئب وحزن في موسى قال اقتلني هو بيقول له للرب إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك آه، كتير.
اقتلني آه.
ف فإذا لو رجال الله مروا أنا وأنت ممكن هاليوم نكتئب يعني بولس تكلم عن اليأس والاكتئاب وبعدين مكتئبين في كل شيء لكن دائما يوجد خلينا نس- نحكي ن- آه، نور في آخر النفق ايوه انا كنت بقرا هذا الاسبوع واحده من نساء الله آه، ونسميها حتى رجال الله يعني بس هي أيوة.
امرأة إيمان انسان كانت.
الله اه آه، كوري تن بوم آه، قالت آه، لما بتدخل إلى نفق مظلم ما بترمي بالقطار ما بترمي التكت يعني التذكرة حلوة.
لأنه عارف أنه في نور في آخر النفق فلما الظلام بيشتد على حياتي لما أنا مش شايف أنا مدرك أنه ما وراء الغيمة في أشعة شمس حقيقي فكلمة الله بتشجعنا حضور الله بيشجعنا شخص الروح القدس الموجود في داخلنا بيشجعنا وبيطمنا انه انه هناك حل هناك رجاء ما زي ما حضرتك آه، انا اشرت من الكتاب المقدس ان قال كان لنا في انفسنا حكم الموت حتى لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقوم من الاموات الذي نجانا لنا ثقه انه ينجي وانا سينجي وانا سينجي فيعني هنا آمين.
الثقه الثقه فعلا بس عايز اضيف حته تفضل انه لما لما الخادم يحزن ودموعه تنزل مم.
بسبب مثلا الخطاه مم.
ده اكتئاب مق- مقدس او حزن مقدس صح
ما اقولوش يا عم افرح يا عم بالرب آه انا فرحان بالرب بس قلبي مكسور على مش كده برضو يا.
يعني آه، ارميا قال يا ليت راسي ماء عيناي ينبوع دموع فابكي يعني فابكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي ده اكتئاب ده حزن ده حزن مقدس بس هذا حزن مقدس اه بولس قال لي حزن كثير ووجع لا ينقطع بسبب اخوتي آه، انسبائي حسب الجسد اذا هذا الاكتئاب او الحزن الجيد بالظبط آه.
وزي ما في غيره مقدسه صح آه، آه.
لما بغار على عمل الله وفي في ح- حزن جيد حزن, حزن مقترن بفرح انا فرحان بالرب فرح الرب هو قوت- قوتكم زي ما حضرتك اشرت ونفس الوقت انا دموعي آه نازله وبذرف الدموع من اجل الخطاه هذا حزن هذا حزن مقدس طيب آه، دكتور باسم احنا عرفنا الاكتئاب وفرقنا ما بين الاكتئاب المرضي والاكتئاب ال- الغير مرضي اعطينا الاعراض آه، حضرتك حكيت اكثر من عرض او علامات وحكينا لو في خمسه او سته أيوة.
منهم فهذا يرجى استشاره الطبيب حكينا امثله من الكتاب المقدس انا ما بحب انه نخرج من الحلقه من غير ما نعطي حل احنا اعطينا شويه حل آه، من كلمه الله لكن حابب نحط ايدينا اكثر آه، بالنسبه للمشاهد يعني يمكن اول مره بنقرا عن الحزن بالسقوط لما ادم وحواء سقطوا في الخطيه وبعدين دخل الخوف وكانوا عريانين واختبأوا من حضور الله وصار الانفصال آه، في السقوط وبعدين تغربوا آه، برا جنة عدن شرقي جنة عدن ومن هون دخل الحزن ودخل الشقاوة ودخل المرض بسفر بسفر الرؤيا بيحكي انه آم، باصحاح سبعة عدد 17 وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم طبعا هاي للأمور الجاية ايوه آه، لكن بيحكي بأصحاح 21 بعدد أربعة مكتوب ولا يكون حزن فيما بعد برضو دي في الابديه في الابديه فرح يجي وقت علينا انه الله رح يمسح دمعه يمكن يمكن احنا بهاي الحياه نكتئب نحزن بس الله بيمسح بس يجي وقت لا يكون حزن فيما بعد وف- وبرضو آه، يعني حضرتك حتى احنا هنا في الحياه يعني ملقين كل همكم عليه لانه هو, يعتني بكم آه، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع شو- ما ال- ال- ما القلق احيانا بيجي والاكتئاب بيجي خ- خوف من المستقبل صح.
قلق من المستقبل صح.
فالكتاب برضو بيوصينا وبيعلمنا آه، بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم بتو- طلباتكم وسلام الله الذي لدى الله.
يفوق كل نعم.
عقل يحفظ قلوبكم ي- يقول كده وعقولكم في في في عبرين 13 لتكن سيرتكم خاليه من محبه المال كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا فلا, أخاف.
اخاف ماذا يصنع بي انسان احنا بنناجي كل واحد شاعر بضيق او شاعر بحزن في حياته تعال المسيح القي همك على المسيح الاول تعرف بيه لما تتعرف بيه انت هتفرح فرح حقيقي صح، نعم.
وتقريبا سلام حقيقي وتعال هات همك وهات مشكلتك وارميها على على اكتاف الرب او في حضن الرب يسوع تعالى آه، لكن اذا ظهرت فيك اعراض مرضيه خد علاج بطبيب نفساني وده مش عيب وده مش غلط انت ما تحاولش انسان مجنون ولا رحت صح.
لدكتور المجانين زي ما بيقولوا في صعيد مصر انت رحت لدكتور متخصص يديلك برشامه مع الصلاه صح.
صح. مع المشوره مع قراءه الكتاب ان شاء الله تبقى زي الفل آه، احنا دكتور باسم حابين نعرف بنهايه الحلقه ما بين يعني المجنون هو الامراض العقليه لكن المكتئب هو امراض نفسيه فاحنا مرات بنخلط ما بين الامراض العقليه العقليه والامراض النفسيه ولازم نفرق ما بين الاثنين أيوة.
فاذا الشخص اللي مريض والتعبان آه، يرجى استشاره الطبيب لكن مع الطبيب احنا ما بنقلل من كلمه الله اطلاقا لانه كلام الله هو روح وحياه يعني آه، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني لا آمين.
تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوى اقوم آه، دكتور باسم الربي يبارك حياتك آه، شكرا من اجل هاي الحلقه الجميلة أحبائي المشاهدين آه، صلاتي لكل شخص لكل رجل لكل امرأة بيسمعنا هاليوم بتعاني من مرض الاكتئاب آه، الجأ إلى كلمة الله السلام الله اسمعنا اللي فوق كل عقل يحفظ نفسك وقلبك وفكرك وإحنا ببرنامج نقطة صراحة حابين نحكي بصراحة ورب يساعدنا أنه نضع ووضعنا ايدينا على يمكن قسم من الحلول لا ندعي احنا بنجاوب كل التساؤلات في هذا البرنامج لكن نحن نضع الاساسات والرب يسوع يقود حياتك كنتم معنا في برنامج نقطه صراحه